وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا ربي كيف كيف يغفل عنك الغافلون بل كيف يجحدك الجاحدون ولك في كل شيء آية تدل على أنك الوحيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وجل جلاله له في كل شيء آية وله في كل خلق معجزة سبحانه سبحانه وجل جلاله الله ما خلق شيء عبثا ما خلق شيئا عبثا ولا فعل شيئا فيه تفاوت ولا فيه خلل سبحانه وتعالى الله يكفي أن الله هو الذي خلق الأشياء بيده خلق الخلق بنفسه وشكلهم بقدرته وصورهم بحكمته وأعطاهم من رزقه قدرهم بقدره لذلك أجمل ما في الخلق أن الله هو خالقه وأجمل ما في الرزق أن الله هو رازقه وأجمل ما في القدر أن الله هو الذي قدره سبحانه وتعالى وجل جلاله حلقتنا الليلة بعنوان الذي قدر فهدى علمنا قبل ذلك أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إحنا كبشر بنفكر في المسألة دي بما يخصنا يعني بما يخصنا من أحداث يعني واحد اغتنى يقول الحمد لله ربنا هو اللي مقدر لي الخير ده كله ده اذا كان مؤمن يعني وكان بي يعني عارف ربه وعايز يشكر الله عز وجل طيب اذا كان مبتلى يقول قدر الله وما شاء فعل بينظر للاحداث بينظر للخير والشر للنفع والضر بكل تفاصيله ربنا سبحانه وتعالى مقدره سبحانه وتعالى لكن احنا مش واخدين بالنا من حاجة تانية وهي وهي ان كل شيء في هذا الوجود بقدر ما هبت ريح وما سكنت إلا بقدر وما أحييت نفس ولا ماتت إلا بقدر ولا تشاجرت أنفس ولا صفت إلا بقدر كل حركة من حركات جناح طائر في السماء مهما كان صغيرا أو كبيرا عزيزا أو حقيرا كله بقدر تخيلوا يا إخواني أن كل كل فردة جناح طائر بل كل حركة ريش بقدر من الله عز وجل كل ده بقدر الألوان بقدر وقدر إيه قدر بحكمة لأن الله لا يقدر شيئا جزافا سبحانه وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى أفعاله تدل على صفاته أفعال الله تدل على صفاته شوفوا إحكام السماوات والأرض تعرفوا أنه الحكيم شوفوا كبر السماوات والأرض تعرفوا أنه الكبير شوفوا علو السماوات تعلموا أنه العلي شوفوا الرزق تعرفوا أنه الرزاق سبحانه, سبحانه وتعالى لذلك النبي عليه السلام بيستدل على كثرة رزق الله عز وجل لخلقه بقوله ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغد ما في يده ربنا سبحانه وتعالى كم أعطى لخلقه في كل الأزمان وفي كل الأوقات ولم يغض ما في يده ما فيش حاجة نقصت من عنده سبحانه وتعالى وجل جلاله فالهداية والتقدير والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى كل شيء قدره بحكمة بحكمة وهداه إلى ما خلقه إليه الموضوع ده عظيم جدا وضخم لما تيجي تفكر فيه ده معناه ان مفيش قطرة واحدة بتنزل من السماء إلا بقدر الله عز وجل مفيش نسمة بتمر على الإنسان إلا بقدر الله عز وجل فما بالك بقى الرزق اللي يدخل جيبك أو آه، آه، العطاء والمنع أو الخفض والرفع كله بيد الله شوف بقى النبي عليه السلام بيقول إيه بيده القسط أن الله عز وجل بيده القسط إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى وجل جلاله كل شيء عند الله بقدر الذي قدر فهدى ربنا سبحانه وتعالى لما قدر الخلق قدرهم تقدير دقيق وهداهم هداية عظيمة فكل مخلوق ماشي في الطريق الذي حدد وضعت من وضع من أجلها كل شيء في هذا الوجود كده سبحانه وتعالى هذا خلق الله من الأعجيب في المسألة دي مخلوقات بتخلق في مكان معين ما تقدرش تفارق هذا المكان ومخلوقات تانية إذا فارقت مكانها لابد وأن تعود إليه في طيور بتطير في السماء تفضل طايرة تفضل طايرة وتطير بمسافات بعيدة وبقوة وب- وبجهد دؤوب عشان توصل لحاجة معينة في دماغها مين اللي حط ده في رأسها ومين اللي وضع هذا الفهم فيها ومين اللي حط هذه النية مين اللي حط هذه النية في نفوس هذه المخلوقات عشان تصل إلى غاية كما قال تعالى يجري إلى أجل مسمى هنشوف النهاردة حاجة الحقيقة من الحاجات دي ونتكلم بعدها بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أمين أهلاً وسهلاً.
ورزقنا وإياك الإخلاص والصدق آمين.
وشفاك الله وعافاك آمين.
حمدا لله على سلامتك آمين والله يا شيخ برامج الرحمة كلها فعلا لآلئ وبالأخص برنامج حضرتك و... وعظماء الصغار وخطباء المستقبل الله يكرمك.
فعلا يا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسدد خطاكم على طريق الحق وبرنامج طبعا جميل بيجدد ايماننا دايما وبيذكرنا ب- وبيشهدنا بعظمه الخالق العظيم سبحانه جل وعلا سبحان الله وغير كده الحلقات بتعطينا رسائل كتير سبحان الله سبحان الخالق العظيم تذكرنا بالله وعظمته بديع السماوات والارض نعم وهو الرزاق ذو القوة المتين يرزق الدودة في الس- الدودة في الصخرة الصماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار آه، وربنا يبارك فيك و... واحنا مبسوطين وسعداء ببرنامج حضرتك وربنا ي... يديك الصحة والعافية يا رب ويبارك فيكم جميعا شيوخ الرحمة وكل شيوخنا الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و- وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا محمد يعني على اطرائك وعلى مدحك فينا واحنا والله احنا ما نستحقش كل ده آه، ولكن ده, ده ستر الله علينا ربنا يغفر لنا ما لا تعلمون يجعلنا خيرا مما تظنون واحنا ورا الشاشه ابطال مصورين ومخرجين ويعني الواحد بيتمنى ان هم اللي يجوا يقعدوا مطرحنا عشان تشوفوا قد ايه هم بيجتهدوا وبيخدمونا جزاهم الله خيرا وبيخدموا دينهم آه، نسال الله ان يكافئهم آه، والله صدقت يا محمد الكلام ده بيجدد فعلا الإيمان بيجدد الإيمان ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق المشكلة إن إحنا غمسنا في أنفسنا ولم نتبين الآفاق ما شفناش إيه اللي في السماء وما شفناش إيه اللي في الأرض وما مشيناش عشان نعتبر من آيات الله تعالى ومن معجزات الله عز وجل في خلقه ال- ال- الحاجات عجيبة جدا يعني النهاردة مثلا أنا لسه شايف آه، منظر عجيب وهو موج متجمد موجة موجة وهي طالعة كده آه، موجة تجمدت منظر عجيب منظر عظيم جدا ان شاء الله اجيبه لكم آه، في مره آه، مناظر آه، تشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم و- و- وقدير آه، ولكن سبحان الله العظيم في كمان آه، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض اخواني التفكر في خلق السماوات والارض ده صفة من صفات أولي الألباب صفة من صفات أصحاب العقول السليمة والقلوب الطيبة ها لكن احنا حبسنا نفسنا في ان احنا بنفكر في الناس ومشاكل الناس ومشاكل الطعام والشراب والرزق والمشاكل الاقتصاديه والسياسيه لا نرى اختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام السلام عليكم عليكم وعليكم السلام الشيخ ورحمة الله أمين؟
أيوة يا فندم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله يكرمك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يبارك فيكم آمين.
ويجعلكم لنا عونا على طاعته آمين.
ويرفع قدركم بالإسلام وللإسلام آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر السل- الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله أهلا أخت نادية اهلا بحضرتك من فضلك حضرتك بتقول ان المشحنات آه، الانفس حتى دي بق- بقضاء وقدر مقدر مسبقا يعني ف وربنا بيقول ما اصابك من مصيبه آه، فمن نفسك ودي تعتبر من المصايب اللي احنا بنقع فيها آه، فعايزه حضرتك توضح لي دي وتوضح لي كمان بمناسبه القضاء والقدر بالنسبه لموضوع ال- الزواج فده شيء مقدر مسبقا يعني نريح دماغنا خالص وما نشغلش بالنا و- وخلاص دي حاجة مقدرة أزلية ولا ولا إيه ولا القدر ده ممكن يتغير مم.
وليه بالنسبة عند حضرتك معلش طلب كمان يعني الحلقة اللي هي حضرتك أذعت فيها ال- القص ال- معلش أنا متلخبطة شوية آه، لما كان القطيع البقر بيدافع عن ال- ال- البقرة الصغيرة عايزين نشوفها تاني
والله هو النهاردة احتمال إخواننا يكونوا في كنترول مع- محضرين لنا آه، ال- الحيوانات التي تقول الله آه، يعني لأن في ناس كتير جدا طلبوها مش عارف أستاذ ياسر حي- ح- هيدرك يحضرها لنا ولا لا ولكن آه، آه، إن شاء الله ن- نعرضها مرة تانية إن شاء الله عز وجل بإذن الله إن حاضر.
شاء الله حاضر جزا- جزاكم الله خيرا آه، آه، أما بالنسبة للقدر المشحنات والنفوس وكده ربنا إذا قدر شيئا حتى لو كان في ضرر على الناس فبعدله بعدله ثم بكسب الناس هم الذين اكتسبوا ذلك ما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالواحد بكسبه هتلاقيه هو اللي عمل مشحنات هو اللي ضيق الصدر أو في بعض الناس يكونوا عندهم سوء خلق فبتحصل بينهم مشحنات آه، فإذا قدر الله قدر بعدل وقدر بحكمة وقدر برحمة معايا وقدر بعلم ربنا عارف كل واحد بيستحق ايه وكل واحد آه، آه، ايه بالظبط اللي يناسبه آه، نرجع لموضوعنا وهو آه، الذي الذي قدر فهدى ربنا لما بيخ- بيخلق خلق خلقه من اجل غايه الغايه دي بيفضل حريص هذا المخلوق انه يعملها وانه يحصل على آه، آه، السبب او ال- الغايه التي خلق من اجلها لحد ما يحصلها وبعدين يرتاح سبحان الله العظيم هو كده لازم يوصل اللي هو خلق من أجله مين اللي عرفه ال- الغاية دي ومين اللي بث فيه هذه الموهبة خالقه سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله آه تعالوا الأول نشوف كده الفقرة بتاعتنا اللي بيتضح فيها جهد رائع جهد رائع لإيه؟ لأحد المخلوقات مش هقول الضخمة الكبيرة ولكن حاجة عادية جدا هسألكوا سؤال انتوا بتحبوا السلمون بتحبوا السمك السمك ده شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر احنا شايفين البر ان احنا مخلوقات بتعيش على البر معظم الوقت لكن ما شفناش اللي في البحر لا فوق السطح ولا تحت السطح ولا ولا نعرف ازاي عايشين الا من رزقه الله عز وجل هذه الموهبه موهبه التفكر والبحث المستمر آه هذه المخلوقات ال- البحريه مخلوقات عظيمه مخلوقات لها شأن كبير ها لأن البحر أكبر من الأرض فبالتالي مخلوقات البحر أكتر من مخلوقات الأرض فهم الكلام ده واحد من علماء المسلمين القدامى وهو ابن القيم رحمه الله قال إن البحر أوسع من الأرض وإن البحر أكثر مخلوقات من الأرض وما من مخلوق في البر إلا وفي البحر مثله وأكثر في في, في على الأرض أسد ال- ال- ال- في في البحر أسد النهر في في البحر في في الأرض فرس وكذلك في البحر فرس البحر وفي في الأرض آه، يعني مخلوقات كتير جدا في زيها بالظبط ولكن في البحر آه، في كلاب في الأرض في كلاب في البحر ولكن يزيد في البحر بقى السمك والحيتان وحاجات كتيرة جدا جدا واحجامها اكبر لان حجم الميه بالتالي اكبر فنسبه المخلوقات اللي فيه آه، اكبر لكن هنتكلم عن مخلوق بسيط آه، في هذه المره نشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر له غاية من خلقه وهداه إليها الغاية دي إيه؟ الغاية دي آه، آه، آه، م- يعني إنه يعيش في مكان لازم يموت فيه يموت فيه ليه؟ يموت فيه لأنه ما ينفعش يولد ولا يبيض ولا يفقس إلا في المكان ده سبحان الله العظيم المخلوق بتاعنا النهاردة هو سمكة السلمون معظمنا عارف السلمون ولكن من خلال علب ال- ال- السلمون اللي بتتباع في السوبر ماركت يروح يشتري علبة سلمون يشوف السلمون متقطع لكن هل يعرف السلمون ده عشان يوصل لهذا المكان و- ويبدأ ياكله ايه اللي مر فيه بيه في حياته سمكة السلمون بتبيض في أنهار عذبة وسلم سمكة السلمون لما بتبيض وبتتولد في مكان مهما مشيت ومهما دخلت بحار بل ومحيطات وقطعت أم- أميال وكيلومترات لازم مرة تانية ترجع في المكان اللي اتولدت فيه ليه؟ علشان علشان تبيض في نفس المكان الذي ولدت فيه لأن هو ده المكان الصالح لنمو سمك السلمون والولادته والفقسه هيحصل الموضوع ده ازاي وهنشوفه آه، آه، في فقرتنا النهاردة آه، فقرة السلمون رحلة السلمون رحلة كبيرة جدا جدا ادي سمك السلمون شوفوا قد ايه كتير هو هنا في مزرعه من مزارع آه، الاسماك موجوده في احد البلدان الاوروبيه إلا الله لا إله بيبدا يضع بيضه لا إله في هذه المزرعه إلا الله ما لنا رب ادي البيضه يبدا يفقس البيض اديكم شايفين أهو سمك السلمون بدا يفقس والبويضه الحمراء اللي تحت بطنه دي دي عباره عن غذاء بيعتمد عليه علشان يكبر ويعتمد على نفسه بعد كده وي... ويصطاد طعامه
ربنا دي المزرعه رب القلوب اللي كان وعلى او ده المكان اللي اتولد فيه السلمون بشروط بيبدا يمشي وفوب نوره ويسبح في انهار عذبه ربنا رب القلوب وهو ثم يبدا ينتقل من الانهار العذبه في المجرى اللي احنا شايفينه ده دلوقتي مجرى ضيق زي ما احنا شايفين بسيط جدا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود اللي كان موجود ده كان مزرعه مزرعه سمكيه
فارتجي وعملوا تجربه للسمك ربنا ال- آه علموا السمك اللي هو المولود اللي كبر علموه بعلامه المزرعه اللي هو ولد فيها عملوا فيه علامة عم- علامة في جسمه علشان يعرفوا هو ده السمك ولا لا ويعرفوا هل هيقدر يعود ولا لا مش السمك في البحر بل وفي المحيط ال- الأطلنطي في- مشي مشي مشي على شواطئ ألاسكا وبعدين وصل لليابان وبعدين هيرجع مرة تانية لمكانه اللي اتولد فيه عارفين يا إخواني آه، ال- السمك آه، ممكن ياخد في الرحلة دي من سنتين لأربع سنوات ويعني مخلوق بيسافر قرابة سنتين هي دي مدة حياته كلها مرة رايح ومرة راجع بيوصل لأبعد نقطة محددة له ثم يعود مرة تانية إلى النقطة التي بدأ منها ده مقدر ومحدد وهو ما يقدرش يخالف خط سيره الذي وضع له
ربنا ال- شوفوا حتى ادي الشلالات طيب ادي الشلالات هتشوفوا دلوقتي حاجه عجيبه ان السلمون هيبدا يرجع من حيث اتى شوفوا هو عايز يرجع شوفوا عايز ينط فوق الشلال ولا اي حاجه بتعوقه شوفوا شوفوا قد ايه قوه السمكه مش قادره تتخلى عن ال- الغايه التي خلقت من اجلها عايزه ترجع تاني للمكان اللي اتولدت فيه شوفوا بتمشي عكس التيار وضد الشلال بت- بتطير في الهواء ثلاث امتار شوفوا قد ايه ادي سمكه السلمون شوفوا كفاحها شوفوا قد ايه بتنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من اجله هي ليها غايه مش هينفع تعيش أو تعيش البيض بتاعها إلا في الأماكن التي ولدت فيها هي أصلا شوفوا ت- تخيلوا هي ماشية هنا على آه، مية ضحلة آه، يعني سمكها حوالي 5 سنتي أو 10 سنتي شوفوا ماشية على سطح برضو لا تكل ولا تمل في طلب الغايه شوفوا منها بيموت من كتر التعب والارهاق وخدوا بالكم هي في الرحله في رحله العوده ما بتاكلش هي بتقعد سنتين ماشيه في ال- في البحر عماله تاكل وعماله تستفيد وهي راجعه ما بتاكلش ليه عندها همه عاليه همه عاليه جدا جدا في انها ترجع للمكان التي ولدت فيه علشان هي دي الغايه من خلقها انها تبيض مره تانية في المكان ده وانها تعيش اطفال صغار مره تانية وكفاح ورا كفاح ونهار ون- ورا نهار شوفوا هنا بقى قضية تانية خالص شوفوا ربنا هداها ازاي وهي راجعة شوفوا راجعة في المحيطات تقوم ترجع شوفوا كام فرع من فروع الأنهار موجودة متفرعة على الأرض هي الفرع اللي هي جت منه بالظبط هي اللي هترجع فيه وهي اللي هتسلكه للرجوع مرة تانية للبحر الصغير ثم للنهر اللي كانت فيه ثم بعد كده للمزرعة وهتسلك الطريق حتى المجاري المائية اللي جوه المزرعة هنلاقيها طالعة فيها حاجة عجيبة جدا جدا العلماء استغربوا بدأوا يبحثوا عرفوا ان في خاصيتين في سمك السلمون الخاصية الأولى إن في في رأسها بوصلة بتعرف منها المجال المغناطيسي بتعرف منه القطب الشمالي واللي بتقيس عليه طريقة الرجوع مرة تانية لاتجاهها طب دي أول واحدة طيب ما هو وهي راجعة في شلالات كتير وفي آه، مجاري مياه كتيرة بتقدر إزاي بعد ما تعرف الاتجاه تعرف المجرى المائي اللي هي جت منه أساسا حللوا المية حللوا المية لقوا ان الم... الم- كل ميه كل مجرى مائي في ريحه م- مميزه ليه المية المية اللي بتجري في الرمل غير المية اللي بتجري في الصخر غير المية اللي بتجري في الخضرة آه، آه، كل مجرى مائي ليه ريحة مميزة سمك السلمون دون كل المخلوقات هو اللي يقدر يميز ريحة كل مجرى مائي في الدنيا وفين المجرى المائي اللي هو مشي فيه وهو جاي عشان يرجع منه هو الوحيد اللي فيه الميزة دي يشم ريحة المية سبحان الله العظيم ويقدر يرجع من المكان اللي جه منه وشوفوا عايمة ضد التيار عارفين عامة قد ايه ضد التيار يا اخواني رحلتها من آه، امريكا لالاسكا ل... ل... اليابان وبعدين ترجع مرة تانية عامة 3200 ميل 3200 ميل حاجة عجيبة يعني هنا المزرعة السمكية اللي اتولدت فيها ال- سمكة السلمون اللي احنا متابعينها دي و- ومشيت منها وراحت للبحار اللي هي اتولدت كانت مفروض مك- موجودة في المكان ده آه، لقوا ال- ال- الموظفين لقوا حاجة عجيبة لقوا سمكة السلمون اهي عليها العلامة اهي بتاعت ال- المزرعة لقوها استغربوا جدا يا ترى جت ازاي هل سمكة السلمون دي بعد ما خرجت من المجرى المائي من المزرعة لفت اللفة اللي احنا شفناها دي كلها وبعدين رجعت مستحيل طب عرفوا ازاي عرفوا لان غطى المصفى اللي احنا شايفينه ده هو مرفوع ولقوه مرمي طب وده ايه اللي يرفعه وايه اللي يرميه اكتشفوا ان السمكة بعد ما مشيت في المجرى المائي زي ما هنشوف بعد شوية حاولت تطلع لقت المصفى متغطية تخيلوا ان السمكة دي فضلت آه، يعني تقفز وتضرب ال- ال- الغطا بتاع المصفى ده لحد ما وقعته خرجته بره حاجة عجيبة جدا وزي ما هنشوف دلوقتي حاجة أعجب من ده كله إن سمكة وهي راجعة ل- للمجرى المائي اللي هي ولدت فيه آه، هيبقى في ممرين بس ده ه- هنشوفه بعد شوية ممرين هي اختارت اهو شوفوا مثلا ادي ممر مائي زي ما احنا شايفين شوفوا ماشي ازاي رايح في اتجاه معين اهو اللي هو اتجاه المزرعة طيب هي تح... ما هو في اتجاهات كتيرة ومتفرعة اهو المنظر من فوق ادي المزرعة اهي على يمنا ايوه اهي وفي مجرى مائي جنبها المفروض السمكه تمشي في المجرى المائي ايوه ده اللي هو النقط ده المفروض كده لان ده اقرب لها وجنب المزرعه لكن لا هي خدت الطريق الثاني الطريق الثاني اللي هو الطريق الصعب اللي, اللي, اللي محدش متوقعه عارفين ليه يا إخواني أولا لأن الطريق ده هو, هو اللي ولدت فيه ثانيا لأن الطريق ده هو, هو اللي هيوصلها للحوض اللي كانت موجودة جواه يعني هي م- مش همها انها هتوصل للمزرعة وانتهينا لا ده هتوصل للمكان اللي اتولدت فيه عشان تقدر مرة تانية تبيض فيه لانها لا يمكن تبيض الا في المكان اللي اتولدت فيه سبحان الله يعني شوفوا رحلة قد ايه عشان توصل للهداية اللي ربنا قررها لها اللي ربنا قدرها لها كفاح يعني مخلوق بيؤدي ما خلق من اجله عارف اتخلق ليه وعارف ايه الغاية من خلقه ولازم يأديها على أكمل وجه مفيش تقصير صدق رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء خلقه الله إلا وهو أعبد لله من بني آدم كل شيء في هذا الوجود بيعبد ربنا أكتر من الإنسان وديكوا شايفين أدي سمكة بتسبح بحمد ربها وبتجري للغاية اللي خلقت من أجلها وبتحققها على أكمل وجه وبتدفع الثمن حياتها شوفوا ادي مجرى مائي تقريبا جاف برضه السمكة هتمشي جواه وهتمشي عليه وتنط وتقفز لحد ما توصل شوفوا ضعيف ازاي سبحان الله العظيم ولكن برضه سمكة هتقفز وهتوصل شوفوا بتمشي عكس ده كله شوفوا المية نازلة من مكان هي بتمشي عكس المية وهتقفز وتوصل للمكان اللي بتتسرب منه المية دي وسبحان الله العظيم مشيت في المجرى الخشبي ده اهو مشيت مشيت شوفوا السراديب جوه الارض المجاري المائيه والمواسير اللي هي بتاعه الصرف المائي للمزرعه واللي طلعت منها السمكه دي كده يعني قدرا اهي شوفوا مشيت مشيت وصلت لحد فين وصلت لحد المصفى اللي احنا ذكرناه من شويه واللي متغطيه ومتغطيه م- م- هي بقى لازم توصل للميه اللي بره الشبكه شوف ادي بتخبط براسها بتخبط براسها آه، ال- الغطا لحد ما هترفع شوفوا غطا حديدي ادي السمكه طلعت اهي من ال- من المصفى آه، سبحان الله العظيم عشان توصل للمكان اللي اتولدت فيه و- و- والغطا اللي طلع ده هو اللي عرف العمال في المزرعه ان السمكه دي وصلت وانها كافحت وفتحت وفوجئوا طبعا بان المصفى آه، الغطا بتاعها اتشال وبدات السمكه هي تحوم حوالين المصفى فرحانه جدا ومبسوطه انها وصلت لمكانها التي ولي الذي ولدت فيه العمال قالوا أه طب ما السمكه دي ما كانتش لوحدها تعالوا نشوف في المجرى فبيفتحوا المجرى لقوا سمك كتير جدا كان مسافر مع السمكه دي لكن هي كانت اكثرهم جهادا وكفاحا وعرفت تفتح ال ال ال ال ال يعني الغطا والباقي محبوس المسكين ب- يعني التعب انهكه في مثل هذه الرحله الشاقه شفت يعني حاجة سبحان الله العظيم هي دلوقتي بتتحضر لإيه تفتكروا وكل هذه النشوة للوصول للغاية إنها تلد وتبيض عشان أطفال صغار يطلعوا للحياة ويعيشوا ويستمتعوا ب- ب- برزق ربنا سبحانه وتعالى وشوفوا اهو ادي لقطات من كفاح السلمون طلع السلمون ده مخلوق عظيم ومخلوق آه، يعني ذو آه، همة عالية وعزيمة قوية يسافر سنتين رايح وسنتين جاي علشان آه، يطيع ربنا في خلقه ويبيض بيض صالح للعيشة بعد كده والناس تاكل وتشرب وتتهنى وقال تعالى تأكلون منه لحما طريا ولكن اللحم الطري ده وراه آه، كفاح ووراه خبرات ووراه آه، جهاد ووراه عزيمة ووراه تصميم ادي آه، آه، ادي السلمون اللي احنا بنتكلم عليه بعد كده بتموت سمكة السلمون على فكرة بعد دي رحلتها الأخيرة انها رجوعها لمكانها دي رحلتها الأخيرة بترجع مرة تانية علشان تبيض وبعدين تموت شوف سبحانه وتعالى كل يجري لأجل مسمى مفيش حد بيخرج من ربنا سبحانه وتعالى قدره له وحدده له هذه المخلوقات عرفت الحكمة التي خلقت من أجلها والغاية التي يجب تحقيقها وبتأديها إحنا بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من غير ما يهدينا طب قدر لنا من غير ما يعرفنا أبدا والله حاشا لله وكلا ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ربنا علمنا كلنا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الهداية دي كلها من عند ربنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كتير من العلماء وكتير من الصالحين وكتير من الأتقياء بل والأنبياء والرسل كافحوا كافحوا وتعبوا بعزيمة شديدة عشان يوصلوا لربنا أمثلة عظيمة جدا منهم زيد بن عمرو بن نفيل ومنهم سلمان الفارسي ومنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العظام هنكمل هذه الصور لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله اتصال انقطع ف... فإخواني كتير جدا كافح عشان يوصل للغاية دي كان فيه من ال... من آه العرب على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه رسول الله وهو رأى رسول الله لكن قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجل كافح كافح ترك اليهودية راح لهم قال لهم أنا عايز أريد أن أكون معكم أريد أن أكون معكم قالوا لا تكون معنا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله قال أعوذ بالله لقد هربت من غضب الله إني أريد رضاه لا أريد غضبه وبعدين راح للنصارى قالوا له لا تكون معنا حتى تأخذ نصيبك من الضلال قال من الضلال فررت ثم تركهم ذهب إلى الأحناف الأحناف دول الذين تركوا دين الشرك ودين الأصنام والديانات الباطلة كلها هذا الرجل كان على عهد رسول الله قبل البعثة وكان اسمه زيد بن عمرو بن نفيل يراهم بيعبدوا الأصنام ينكر عليهم يراهم بيقتلوا البنات كان ياخدها ويقول له يقول لأبيها لا تقتلها اتركها ليه ويربيها هو ها وبعدين كان يرى الشاه يذبحونها على غير اسم الله تعالى يقول لهم عجبا لكم الله ينزل الماء من السماء للشاة وينبت لها الزرع من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه سبحان الله ازاي انتم بتعملوا كده هذا الرجل ظل يكافح ابتغاء وجه الله عز وجل يقول يا رب ما علمت أنك تعبد بشيء إلا فعلته يا رب أنا ما أعرفش أنك تعبد بشيء إلا فعلته ما علمت أنك تعبد بشيء إلا فعلته وما كانش يبقى عارف إن في ما كانش عارف يصلي إزاي وكان شيخا كبيرا يسجد على راحتي يديه يعني بيعمل لنفسه عبادة وصلاة ويسجد لربنا سبحانه وتعالى هو لا يدري ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة جاهد عشان يوصل للغاية التي من أجلها خلق ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي أهلا أستاذ خالد الله يكرمك ربنا يعزك يا رب يا شيخ أمين آمين.
والله يا شيخ أمين أنا بحبك جدا أحبك الله وبحب يعني أقتني الشرائط بتاع حضرتك لأنها والله والله ما بمدح فعلا هي درس والله العظيم فيعني في شريط آه، سمعته لما ربنا أكرمني بالتوبة والالتزام شريط الحب الحقيقي وربنا يكرمك والله يا شيخ على الشريط ده يعني فعلا حضرتك والله بتقتبس حاجات جميلة جدا وربنا يعزك يا رب واردت بس ان انا يعني اذكر آه، بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فربنا يكرمك يا رب وينفع بك يا رب يا شيخ أي أمين ويعزك وبالله عليك تدعي لي كده ربنا يكرمك.
يعني أنا أخوك الصغير ربنا ربنا يعزك يحفظنا.
يا رب يا شيخ أمين ربنا ربنا يبارك فيك يكرمك يا رب آمين فإخواني ال- ال- الكفاح إلى الله ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله سبحان الله العظيم الله عز وجل لا يهتدي أحد إلا بهداه ولا ينجو أحد إلا بتقواه قال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم مش هتهتدي إلا لما ربنا يهديك وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام شوفوا قد إيه دقة دقة علاقته بالله عز وجل لا يسأل غير الله ولا يعتمد على نفسه في معرفة هداه إنما يعتمد على الله اعتماد كلي وجزئي سبحان الله العظيم عارف أن الصلاة مكتوبة قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي عارف أن الحنيفية السمحة والتوحيد وترك الأصنام ده أصول دينه التي يدعو إليها ولكن هو لا يأمن على نفسه عايز ربنا هو اللي يهديه لأنه عارف إن لم يهديه الله لا يهتدي قال قال ربي وجنوبني وبني قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يعني هو مش معتمد على عقله مش معتمد على نفسه ولكن معتمد على الله حتى فيما يعلم من الحق معتمد على الله عز وجل في أن يأتيه به قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف شوف ربنا سبحانه وتعالى ي- ي- يقول لك يقول لك من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سلمان الفارسي رضي الله عنه بدأ مجوسي مع قومه في عبادة النار ما عجبوش دور على ديانة أخرى لقى اليهودية ما, عجب ما عجبتوش اليهودية هاجر ترك اليهودية راح للنصرانية برضو لقى رهبان منهم الصالحين آه، منهم الصالحون آه، آمن بدين النصرانية ثم ذهب إلى رجل آخر وجده فاسقا تركه وراح لرجل آخر وتالي وتالي لحد ما اهتدى إلى النصارى الحقيقيين الذين كانوا على آثار نبي الله عيسى وبعدين وبعدين قال لهم أنا أطلب الهدى قالوا له كن معنا فإن نبي هذا الزمان نبي هذا الزمان قد اقترب خروجه وبعدين شرحوا له المسألة ان في نبي فضل صابر يخرج من الشام لنصبيان ومن نصبيان لإلياء ومن فضل يمشي من مكان لمكان من مكان لمكان بيفكرني بسمكة السلمون عمالة تمشي من مكان لمكان من مكان لمكان عشان توصل للغاية اللي ربنا خلقها عشانها سلمان الفارسي كان من أفضل من أفضل النماذج لت- لتطبيق لوصول للغاية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجلها لحد ما وصل عرف ان في نبي هيطلع في المدينة تخيلوا يا اخواني جاب كل ما يملك كل امواله كل ما يملك واداها لواحد عشان يوصله للمدينة وسبحان الله يقدر الله عز وجل ان يؤسر ويأسروا واحد عند واحد يهودي ويبيعه ليهود علشان اليهود يحكوا قدامه ان في نبي ظهر عشان معلومة واحدة بس في بيت اليهودي ها يدخل سلمان بيت اليهود ويبقى عبد عندهم بقدر الله تعالى عشان واحد يرضى بقدر الله علشان يسمع في هذا البيت معلومة واحدة يهتدي بها وهي أن رسول الله قد جاء قد ظهر في المدينة ويخرج سلمان ويذهب إلى رسول الله ويسلم بين يديه وتكتب له السعادة ويقول فيه رسول الله لو كان الإيمان بالثريا نجم اسمه ثريا عالي جدا في السماء لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال من فارس يقصد سلمان وأمثاله ها آه الحقيقة أنا يعني آه آه كنت أحب أكمل ولكن آه مش هحرمكم من الفقرة الجميلة جدا آه وهي آه الأسد آه واللي بيقول الله ومع كذلك في آه آه بقرة بتقول الله تعالوا نشوف وتبقى مسك الختام آه، اتفضل بك نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود وارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود خير
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والعجيب إن إحنا أول ما بنفقه تسبيحهم بنفاجئ وكأن الأمر مفاجأة ولكنه مش مفاجأة كل شيء بيسبح ربنا وكل شيء وكل شيء بيسبح وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن شاء الله عز وجل آه، الحلقتين القادمتين بإذن الله تعالى هتكون فيها آه، أشياء طيبة وفي جزء خاص بالأمهات هناخده في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل آه، عشان الناس يعني بتقول بت- بنحب الأمهات وفي مش عارف عيد الأم آه، الناس بتقول لا وبدعة وكده أنا هنشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الأمهات ولكن بطريقته هو سبحانه وتعالى ومكانة الأم هنتكلم عنها في المرة القادمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن